لنا الفداء ظل الرسول معلما حياك ربي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا وإياكم جميعا في الدنيا على صعيد عرفات هذا العام وفي الآخرة في أعلى الجنات مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم آه، آه، يمكن بقالنا فترة كده آه، بنتكلم عن القلوب وعن أهم المشاكل اللي بتقابل قلوبنا وعن بعض العبادات القلبية اللي احنا افتقدناها يمكن الحمد لله اللهم لك الحمد آه، حلقة الأسبوع الماضي اللي ربنا سبحانه وتعالى وضع لها القبول بين الناس حلقة التفكر كعبادة قلبية كانت غايبة عن كتير من الناس آه، بفضل الله كان لها أثر كويس فما زلت أؤكد على نفس المعنى معنى آه، القلب لأننا على قناعة تامة آه، وخلونا نتفق كده أحبابي من البداية خلونا على قناعة تامة إن السلامة فعلا في الدنيا والآخرة بتكون جاية من سلامة القلب احفظوها يا شباب إن الله سبحانه وتعالى علق النجاة في الآخرة على سلامة القلب كما علق السلامة في الدنيا أيضا على سلامة القلب فقال ربنا تبارك وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم فسبحان الله يعني يوم القيامة أكتر حاجة تنفعك أكتر حاجة تنجيك من العذاب إن هذا القلب يكون قلب سليم قلب بفضل الله سليم من الشهوات سليم من الشبهات سليم من الأمراض سليم من الآفات سليم من الخسف أو المسخ اللي ممكن تكون عقوبة من العقوبات اللي نزلت عليه وبل اسمعوها مني دي القاعدة التانية النهاردة إن الله سبحانه وتعالى علق دخول الجنة على سلامة القلب أيضا فسبحان الله لن يدخل الجنة إلا من طاب قلبه طاب قلبه من كل الأمراض وسلم من كل الآفات التي من الممكن أن تصيب القلب زي مرض الإعراض زي مرض العمى زي مرض الشهوات زي مرض القسوة وغيرها من الأمراض اللي ممكن تصيب قلب العبد شوف ربنا سبحانه وتعالى ماذا يقول وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب وجاء بقلب منيب دي صفة من الصفات اللي لازم تكون موجودة فيك علشان تخش الجنة لو فقدتها لا لازم تقف شوية مش- مفيش دخول الجنة دلوقتي فعشان كده كنت دايما بقول لكم سلامة الإنسان في الدنيا سلامة الإنسان في الآخرة متوقفة على دي بل عطاء الله عز وجل وفتح الله عز وجل لعباده متوقف على الجزئية دي النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في حديث رائع جدا وفي حديث جميل جدا قال لنا إن الله عز وجل لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ما بينظرش لأجسامكم إن الله لا ينظر لصوركم ولا إلى أجسامكم ده قوي وده مش قوي ده ضعيف لا لا الله لا ينظر إلى هذا أبدا مش ده الأصل عند الله عز وجل مش ده الميزان اللي ربنا هيوزننا بيه إن ده أبيض وده أسود ده عنده شعر ده ما عندوش شعر ده شعره أصفر ده شعره أسود دي جميلة دي مش جميلة مش هو ده الميزان ولكن الميزان الحقيقي ولكن ينظر إلى قلوبكم ولكن ينظر إلى قلوبكم فإحنا محتاجين قوي إن إحنا نبقى محتاجين فعلا إن القلب ده يكون قلب سليم القلب ده يكون سليم يمكن الشباب آه، وهم مثلا في الجيش بيبقى حريص جدا وهو خارج بشهاده المعامله بتاعته ان هي تكون قدوه حسنه ما يبقاش فيها اي مشاكل ان هو اتحبس في الجيش او كانت عنده مشاكل او كده حريص جدا ان تكون الشهاده بتاعته قدوه حسنه عشان هو بيقدمها كده في اي وظيفه او في اي عمل يبقى ما شاء الله مرتاح لان الشهاده دي لو ما كانتش قدوه حسنه وكانت فيها مشكله آه، ممكن يترفض نفس الكلام نفس الكلام اذا كان النهارده الشركات الكبرى وشاب من الشباب عايز يقدم مثلا في شركه بترول فلازم يقدم ال CV بتاعه فمن ضمن ال CV اللي هو شهاده الجيش فلو جاء لقى ان شهاده الجيش فيها مشكله بيترفض بيترد كذلك ايضا اللي هيجي يوم القيامه و- و- و- والقلب بتاعه فيه مشكله بيترد بيبقى عنده مشكله دول والعياذ بالله اللي بيهددوا بالعذاب يوم القيامه اللي ربنا سبحانه وتعالى قال في شانهم فويل فويل عارفين ان الويل ده واد في جهنم فويل للقاسية قلوبهم فويل للقاسية قلوبهم هي دي المشكلة وبصوا يا جماعة على قدر وجود الإيمان في قلب الإنسان بيكون تحرك القلب قيس إيمانك بحركة قلبك احفظوا القواعد دي كويس جدا قس إيمانك بحركة قلبك لما بتسمع القرآن أخبارك إيه لما بتسمع موعظة أخبارك إيه لما بتذكر بالله أخبار قلبك إيه لو قلبك بيتحرك يبقى فعلا ده دليل إن أنت فعلا مؤمن ده اللي ربنا قاله لنا قال إنما المؤمنون خد بالكم إنما دي الحصر أداة حصر إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون في آخر آية ربنا سبحانه وتعالى يقول أولئك هم المؤمنون حقا طب يا رب واحد النهاردة بيقول أنا مؤمن ومسلم وحالتي زي الفل ويسمع قرآن ولا يتأثر يقوم في الصلاة وقلبه لا يخشع يسمع موعظة في خطبة أو في درس وقلبه لا يتحرك لا سل الله عز وجل أن يمن عليك بقلب فليس لك قلب إذا كان إذا كانت القلوب مش هتتحرك في موعظة إذا كانت القلوب مش هتتحرك مع ذكر الله عز وجل إذا كانت القلوب مش هتتحرك مع قراءة القرآن لا سل الله عز وجل لك آه، قلبا فأنت لا قلب لك أو قلبك أصبح قاسي جدا لأن ربنا سبحانه وتعالى هو بيعاتب المؤمنين يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا الجبل على قسوته الجبل على قسوته ممكن يخشع لما يتنزل عليه القرآن فما بالكم بناس عندها قلوبها يعني هل احنا قلوبنا اصبحت اقسى من الجبال فعلشان كده القرآن لما بيتنزل على قلوبنا ما بنخشعش احنا في مشكلة لهذه الدرجة في مشكلة لهذا الحد هو ده اللي لازم نقف معاه النهاردة يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى عاتب اهل الكتاب من قبلنا ان هم ابتلوا والعياذ بالله بقسوة القلب ومحدش كان فايق ولا حد كان واخد باله خالص ودي في حد ذاتها عقوبة يعني كان كان أبو سليمان الداراني يقول لكل شيء علم كل شيء كل حاجة عليها دليل وعلامة الخذلان قسوة القلب علامة خذلان قسوة القلب الكلمة دي ما تعديش علينا كده أبو سليمان الداراني بيقول كلمة تهز والله تهزنا كلنا بيقول لكل شيء علم أي لكل شيء لها علامة النجاح له علامات الفشل له, له علامات إن شاء الله النصر على الأعداء ده برضه له علامات الهزيمة برضه لها علامات فيقول لكل شيء علم وإن علم الخذلان الدليل إن أنت إنسان مخذول هو قسوة القلب وقلة الدمع من العين ان العين دي لا تدمع من خشية الله سبحانه وتعالى هل الإنسان مننا بقول لكم مش المشكلة وده درس النهاردة مش المشكلة ان انا يكون عندي قسوة في قلبي ولكن المشكلة الحقيقية ان انا يكون عندي قسوة وما بسعاش لحلها هي دي الأزمة الحقيقية أحبابي ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من عقوبة قسوة القلب ده كلام مالك بن دينار رحمة الله عليه فقسوة القلب مرض من أعظم الأمراض اللي لازم ناخد بالنا منها وما ينفعش النهاردة يكون الإنسان عنده قسوة في قلبه ويعدي المسألة كده ويكبر دماغه انت اول ما التزمت ما شاء الله كنت تقرا القران تبكي تقوم بيد بين يدي الله عز وجل في الليل تبكي زمان كنت تسمع الدرس قلبك من جوه يتحرك النهارده المساله ما عادتش كده ليه هنعرف الاسباب دلوقتي ولكن لازم تفهم كويس جدا ان كل عقوبة كل عقوبة ممكن الإنسان يبتلى بها يصبر عليها إلا عقوبة قسوة القلب ما ينفعش فيها صبر إلا لازم بسرعة تبادر إلى العلاج لازم بسرعة تبادر العلاج يقول مالك بن دينار رحمة الله عليه ما ضرب العبد بعقوبة أشد من قسوة القلب وكان يقول حذيفة المرعشي رحمة الله عليه وده كان أحد الصالحين كان يقول ما أصيب عبد بمصيبة أعظم عند الله عز وجل من مصيبة قسوة القلب ده أعظم مصيبة ممكن تبتلى بها يعني ممكن الإنسان سبحان الله تخيلوا الآن رجل مات ولده رجل مات ولده هو هيؤجر على هذه المصيبة ولكن قسوة القلب هيؤجر لا ده والعياذ بالله بيتم في جهنم بعد كده فعشان كده بنقول لازم نفهم كويس جدا الناس دي ده انا هذكر لكم النهارده اقوالهم حوالين قسوه القلب ايه العلاج وايه الاسباب وقد ايه هم كانوا مستعظمين قضيه قسوه القلب تخلينا نفوق لما كان هذا الرجل الصالح يقول ان ما من مصيبه اعظم من مصيبه قسوه القلب اه اصل فعلا الكلام ده صحيح ان انا ممكن مثلا يكون عندي مليارات وفي لحظه خسرت كل شيء مصيبه ايوه مصيبه ولكن مصيبه انا اؤجر عليها لان انا صبرت واحتسبت ولكن سبحان الله الجهة التانية الجهة التانية سبحان الله سبحان الله لو أن إنسان مصيبته إنه قلبه قاسي مصيبته إنه قلبه قاسي مصيره إيه؟ فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون وبعد كده يترموا في جهنم والعياذ بالله أصحاب القلوب القاسية فويل للقاسية قلوبهم زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال لنا من أجل ذلك يعني كان سهل بن عبد الله التستري رحمة الله عليه بيقول كلمة عجيبة جدا هي قريبة من الكلمة دي ولكن يا ريت نفهمها كويس كان يقول رحمة الله عليه كل عقوبة طهارة أي عقوبة ربنا سبحانه وتعالى يرسلها على إنسان هي طهارة له طهارة هنا بمعنى طهارة من الذنوب نقاء من الذنوب أي عقوبة ربنا يبعتها لك طهارة ربنا سبحانه وتعالى ابتلى إنسان بمرض ده طهارة هي عقوبة آه بس طهارة ربنا بيخلص الإنسان من ذنوبه ومعاصيه إيه إنسان ابتلي مثلا بزوجة إيه نغصت عليه الحياة دي عقوبة ولكن هي في نفس الوقت طهارة لذنوبه ومعاصيه فقد المال فقد المال فقد الأولاد إيه حدث حص- حصلت له خبر فظيع أصابه بهم كل هذه العقوبات طهارة لك كان يقول سهل بن عبد الله التستاري رحمة الله عليه كل عقوبة طهارة لصاحبها إلا عقوبة القلب إلا عقوبة القلب دي على طول مش طهارة ده قسوة والعياذ بالله دي قسوة والعياذ بالله ده بلاء بيبتلى به العبد لأن أي عقوبة أنا هيكفر عني سيئات إلا العقوبة دي أنا لو ابتليت بيها والعياذ بالله بضيع بتدمر وكان يعني سبحان الله يعني ومن أخطر من أخطر الأشياء يا إخواني والله من أخطر الأشياء المتعلقة بالكلمة دي كلمة قالها ابن القيم رحمة الله عليه وإن أبعد القلوب عن الله القلب القاسي زي ما أرق القلوب زي ما أقرب القلوب إلى الله صاحب القلب اللين آه، برضو أبعد القلوب عن الله صاحب القلب القاسي إن لله عز وجل آنية في الأرض وآنية عباده هي قلوبهم آنية, آه، آنية ال- الآنية دي هي قلوب العباد وإن أقرب القلوب إلى الله أو أفضل الآنية عند الله عز وجل ألينها وأصفاها أفضل القلوب عند ربنا سبحانه وتعالى القلب اللين اللي لما بيذكر بالله بيتذكر اللي لو سمع آية بي- بي- بي- بيترعش كده لما يسمع موعظة بيتغير حاله تماما ده القلب اللي هو بيكون قريب قوي من ربنا ويكون قلب صافي مش مكدر كده ب- بغبش المعاصي والعياذ بالله ده القلب ده قريب قوي من ربنا سبحانه وتعالى ودي أحب القلوب إلى الله سبحانه وتعالى القلب اللين ده القلب القريب قوي من ربنا كده وعلى النقيض والعياذ بالله صاحب القلب القاسي اللي انت مهما ذكرته هو مش هنا أصلا مهما ذكرته هو مش هنا أصلا مهما خوفته بالله لا يخاف يعني مهما زجرته لا ينزجر مهما قلت له يا عم توب وارجع لربنا مش هنا خالص مهما قرئ عليه القرآن لا يتأثر القلب ده بعيد قوي عن ربنا سبحانه وتعالى انت ليه تخلي نفسك في موطن زي ده وليه النهاردة نحط أنفسنا في موطن زي ده ما شاء الله احنا محتاجين النهاردة تكون قلوبنا زي قلوب أبائنا كده اللي في الأرياف و- والأخ- وأحبابنا اللي في الصعيد اللي قلوبهم ما شاء الله كويس بالله والله يا إخواني انت بس تقرأ عليهم آية تلاقي الكل عمال يعيط ودي ما شاء الله من بركات أبائنا وإخواننا وأحبابنا اللي في الأرياف آه، هنا مثلا سواء في الدلتا آه، الغربية الدقهلية الأليوبية المنوفية المناطق دي ما شاء الله الناس تذكرها بالله في القرى دي قلوبها رقيقة جدا قلوبها لينة جدا ما شاء الله لا قوه الا بالله او اخواننا واحبابنا في الصعيد في الفيوم هنا وهنا كنت انا والدكتور عبد الرحمن زي ما قلت لكم الاسبوع الماضي سبحان الله يعني في ندوه كده مع مجموعه في, في الجامعه في جامعه الفيوم وسبحان الله عرضت كده يا اخوات مين اللي تلبس نقاب بعد الموعظه والناس قلوبها رقت يا جماعه مين اللي تلبس نقاب سبحان الله إيه، تاني يوم إيه، إيه، أخبرت إن عدد الأخوات اللي لبسوا نقاب في اليوم ده فوق ال 53 أخت قلوب رقيقة قلوب لينة محتاجة بس إن حد ياخد بإيديها ربنا سبحانه وتعالى القلوب دي هي أرق وأصفى وأتقى وأنقى القلوب وبالتالي بتكون أقرب القلوب إلى الله سبحانه وتعالى على النقيض بقى من صاحب القلب القاسي اللي انت مهما ذكرته بالله مش هنا اصلا ده قلب بعيد تماما عن الله سبحانه وتعالى من اجل ذلك يا اخواني واحبابي لازم نفهم كويس جدا ان من علامه شقاء العبد في الدنيا وفي الاخره قسوه قلبه دي علامه هلاك علامه ضياع للانسان ده فلازم نفهم كويس جدا ان ما ينفعش الانسان مننا يكون قلبه مريض ويسكت نفس الكلام تخيلوا الان واحد عنده آه، آه، مرض في بدنه وسابه ولا راح كشف ولا سأل ولا خد دواء ولا أي شيء إيه اللي بيحصل بتكون النتيجة إن المرض ده كل ما بيكون خطير بينتشر في الجسم أكتر وينتشر ينتشر ينتشر لحد والعياذ بالله يهلك صاحبه في الدنيا أمراض القلوب أخطر من كده بقى لأن أمراض القلوب أنت لو سبتها بتفضل تزداد تزداد تزداد وده معناه هلاك الدنيا والآخرة نجد ذلك كان الفضيل بن عياض رحمة الله عليه يقول علامة الشقاء في خمس علامة الشقاء في خمس آه، علامات الشقاء دايما واحدة من خمسة تعالوا مع بعض نشوف كده الخمسة مع بعض ونشوف احنا أخبارنا ايه نصيبنا ايه من الخمسة دول فأما الأولى فقسوة القلب علامة شقاء العبد في الدنيا وفي الآخرة أول حاجة أول حاجة حطها الفضيل بن عياض قال لك قسوة القلب أنت أخبارك ايه لما بتسمع قرآن اخبارك ايه لما تحط في ودنك سماعه كده وتبدا تسمع قران طب بالله عليك بالله عليكي ايهما يحرك قلبك اكثر وانا ظني طبعا ان كل أحبابنا اللي بيسمعوني الآن بفضل الله من أهل القرآن ولكن أنا بوجه برضو رسالة للناس اللي بتشوف الحلقة على النت أو كده من الناس اللي هي يعني إيه يعني نص نص كده اللي بيسمع شوية قرآن آه بيسمع شوية أغاني ماشي ينزل النادي آه يروح المسجد ماشي كده أنا بالله عليك أيهما أكثر تحريكا لقلبك كلام ربك أم كلام الشيطان اللي بيحرك قلبك أكتر ده أنا أعجب أعجب لما تلاقي مثلا حفلة من الحفلات على تلفزيون من التلفزيونات وهو المغني أو المغنية عمالة تتغني كده والأغنية مثلا إيه فيها هجر وبعد وعتاب والكلام ده تلاقي الكل عمال يبكي حاجة تحزن والله والله تحزن والله قلوبهم ترق مع غناء الشيطان وكلام الشيطان ولا ترق مع كلام الرحمن سبحانه وتعالى قسوة القلب قسوة القلب انت كم مرة النهاردة وقفت في المسجد وصليت و... والإمام صوته جميل ونقي وندي ما شاء الله لك وسبيله وعمال يتكلم عن ال... النار وما أعده الله لأهلها والجنة وما أعده الله سبحانه وتعالى لأهلها وانت قلبك ما تحركش كم مرة دخلت الصلاة أو خرجت من الصلاة زي ما دخلت وقلبك ما تحركش معاك لازم نفهم هذا الكلام كويس جدا أحبابي لازم ناخد بالنا من كل الأمور دي ونحط عليها علامة استفهام أنا أخبار قلبي إيه كان الفضيل بن عياض يقول خمس من علامات الشقاء واحد قسوة القلب اثنين وجمود العين جمود العين العين بقت حجر لا تنزل منها قطرة واحدة سبحان الله يعني سبحان الله عينان لا تمسهما النار عين بكت من خشية الله سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله ده, ده عمل واحد بس رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه واحد في مرة واحد في مرة تخيلوا واحد في مرة قاعد كده تذكر قدرة الله عز وجل عليه وتذكر ذنوبه وتذكر قد إيه هو أخطأ في حق الله عز وجل فندم فتاب فعينيه دمعت بالمرة دي في ظل عرش الرحمن يوم القيامة فكيف بمن كان حاله دمع العين دائما فبيقول من علامة الشقاء خمس حاجات واحد قسوة القلب اثنين جمود العين ثلاثة الرغبة في الدنيا الرغبة في الدنيا ان الدنيا حوت حياتك كلها انت نسيت الاخرة تماما الاخرة مش في بالك الاخرة مش على ذهنك انت نسيها تماما الرغبة في الدنيا وطول الامل توب ان شاء الله لما ابقى على المعاش ان شاء الله بروح أ- ان شاء الله لما اخلص جامعه ان شاء الله لما اتجوز ان شاء الله لما ابقى طول الامل وقله الاخيار يا ترى احنا نصيبنا ايه من الخمسه اسال الله سبحانه وتعالى ان يكون نجاني واياكم من الخمسه باذن الله تبارك وتعالى يبقى الكلمات دي اللي العلماء قالوها لنا الان بيقولوا لنا خدوا بالكم ان مرض اسمه قسوه القلب ده مش حاجه سهله ده دي علامه الخذلان دي علامه خذلان دي علامه ضياع دي علامة هلاك دي علامة شقاء في الدنيا والآخرة لأن عقوبة نزلت على القلب والعياذ بالله عقوبة نزلت على القلب ولما بتنزل على القلب هذه العقوبة والعياذ بالله تبدأ بقى العقوبات تتوالى مشكلة قسوة القلب إن لو صاحبها سابها إن لو صاحبها سابها خلاص هو كان زمان بيسمع قرآن عينيه بتب- تدمع ويبكي دلوقتي ما عادش لو سابها والعياذ بالله بتنزل عقوبة تانية وعافاني الله وإياكم من العقوبات المتوالية ممكن ينزل بعد كده عقوبة زي عقوبة ال- ال- ال- ال- المسخ أو عقوبة ال- ال- يعني الخسف يخسف بقلبه وغالبا عقوبة الخسف والمسخ بتالي مباشرة قسوة القلب وأنا بقول الكلام ده علشان أنبهك وأنبه حضرتك خدوا بالكم يا جماعة اللي مش هيهتم مش هيهتم بقلبه وقد أصابته القسوة هيمس... هي... هيتضرب عليه عقوبتين بعد كده أما الأولى فهي ال- ال- ال- المسخ والعياذ بالله وأما الثانية فهي عقوبة الخسف يخسف بيه عارفين يعني إيه يخسف بيه؟ أنا لما أقول مثلا إيه خسف بهذه بهذا الإناء إنه يبقى فوق وينزل ان يبقى فوق وينزل بعد ما بيصيب القلب القسوة بيصاب بعقوبة الخسف ايه عقوبة الخسف ان بعد ما كان هذا القلب متعلق بالعلويات بالعلويات بالصلاة بذكر الله بقراءة القرآن بما ي- يعني بما في السماء بعد ما كان قلبه يجول في السماء سبحان الله والآن يجول في الخلاء وك- وصدق ابن القيم رحمة الله ع- عليه لما كان يقول فقلوب الصالحين تدور حول ا- ا- ا- العرش في العرش فوق بذكر الله عز وجل وخشيته والثقة به وغير ذلك وقلب تاني والعياذ بالله في الخلاء في الخلاء أكل وشرب ونساء دي عقوبة المسخ لما بت... الخسف والعياذ بالله لما بتصل القلب تنسى كل ده ويبقى عقلك وفكرك وقلبك مشغول بده والعياذ بالله بالأشياء السفلية دي يسيب العلوية وينظر إلى السفلية والعياذ بالله وبعد ذلك يمسخ القلب يا إما القلب ده يكون والعياذ بالله زي ما في مسخ لصور البشر واحد اتمسخ قرد واحد اتمسخ خنزير واحد اتمسخ مش عارف إيه كذلك أيضا يمسخ القلب على صورة كل حيوان من هذه الحيوانات إزاي واحد قلبه والعياذ بالله يمسخ إلى قلب أسد مش بالشجاعة ولكن بالظلم والبطش والغدر بالناس واحد تاني والعياذ بالله إلى قلب خنزير فسبحان الله آه، آه، تموت الغيرة في قلبه تموت الغيرة في قلبي زي أخت من الأخوات بتقول زوجي بي بي- بيأمرني إن أنا أكشف شعري وأنزل معاه العمل وأنزل أكلم المدير ده وأكلم المدير ده وأكلم المدير ده أخ أخت تانية بتتصل تقول إيه يعني عايز زوجها عايز يوديها تنزل تدي دروس عند ناس هو يعلم يقينا إن هو والعياذ بالله ناس فجرة وحاولوا التحرش بها عدة مرات كل ده علشان الفلوس ده واحد قلبه مسخ والعياذ بالله قلبه مسخ والعياذ بالله وقد يمسخ القلب والعياذ بالله إلى الجشع ان يكون جشع يحصل على المال من اي مكان وهكذا العقوبات تتوالى على القلب اذا الانسان شاف ان قلبه فيه قسوه وسابها طيب يا ترى ما هي اسباب قسوه القلب إذا كانت القسوة بهذه الصورة يا ترى إيه أسباب قسوة القلب أسباب قسوة قسوة القلب كثيرة جدا على رأسها على رأسها إن الإنسان مننا ينشغل عما أمره الله عز وجل به ودي نقطة من أخطر النقاط اللي احنا عايزين نتكلم فيها إيه، إن تقصيرك حضرتك تقصيرك في الصلاة ده بيؤدي إلى قسوة قلب ان حضرتك مشغولة في المطبخ في اعداد الاكل عن الصلاة ده يؤدي الى قسوة القلب ان حضرتك مشغولة بالاولاد عن الصلاة ده يؤدي الى قسوة القلب ان خلاص الاخت بعد ما كانت في فترة الجامعة مجتهدة ونشيطة في الدعوة وفي العمل والحركة بعد ما اتجوزت تركت كل ده ده على طول قلبها يقسو عشان كده معظم الاخوات بعد الزواج بيشتكوا من الجزئية دي ليه؟ لأن هي تركت عبادة كانت بتعملها زمان تركت عبادة كانت بتعملها زمان علشان كده ربنا قال لنا ده في القرآن في شأن بني إسرائيل في شأن أهل الكتاب من قبلنا ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم طال عليهم الأمد فقست قلوبهم قال العلماء في قوله تعالى فطال عليهم الأمد أقبلوا على الدنيا ونسوا مواعظ الله زي ما حضرتك تزوجتي أقبلت على الدنيا على البيت وعلى الزوج وعلى الأولاد ونسيت المواعظ اللي انت كنت بتحضرها زمان ان حضرتك تزوجت او اشتغلت وبعد الشغل نسيت مجالس العلم اللي انت كنت بتحضرها زمان اللي المساجد الآن بتشتكي إلى الله سبحانه وتعالى مجالس العلم فين ان بعض الناس خلاص أقبلت على الدنيا ان الناس سبحان الله يعني أقبلت على برامج التوك شو ونست البرامج الإسلامية نست المواعظ اللي كانت بتذكرها بربنا سبحانه وتعالى ان الشاب النهاردة أقبل على الفيسبوك وعلى الصفحات وعلى الإنترنت ونسى دروس المسجد اللي كان بياخدها زمان طال عليهم الأمد كانت النتيجة انهم قست قلوبهم لأجل ذلك كان الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في مجموع الفتاوى يقول ولا ترى أحدا أبدا ضيع أمرا من أوامر الله عز وجل إلا وعاقبه الله بقسوة القلب أو كما قال رحمه الله فعلا فعلا كل إنسان مننا بيضيع أمر من أوامر الله سبحانه وتعالى تلاقيه بيتضرب عليه بسرعة قسوة قلب بعد ما كنت زمان شغالة في الج- في الجامعة وسط زمايلك في الدعوة أنت سبت الكلام ده دلوقتي هتضربي بقسوة القلب حتما ولا بد هتضربي بقسوة القلب تقولي زمان ده انا قبل الزواج افهمي اسمعي دي رسالة ليكي زمان بتقولي انا كنت قبل الزواج مع والدتي و... وانا في البيت قبل الزواج بصلي معاها قيام ليل ومحافظة على صلاة الفجر ومحافظة على الصلاة في وقتها بعد الزواج انت نسيتي ده كله هتضربي بقسوة القلب اللي هي من اعظم العقوبات اللي هي دليل على الخذلان دليل على الخذلان لازم نفهم هذا الكلام كويس جدا شاب في مرحلة الجامعة ما شاء الله منطلق يفتح الله عز وجل به بلاد والعباد ما شاء الله لا قوة إلا بالله بعد ما خلص الجامعة وبدأ يشتغل نسى ده كله ساب ده كله كل ده أهمل كانت النتيجة يضرب بقسوة القلب يضرب بقسوة القلب قال بعضهم طالت أعمارهم في الغفلة بدأت الغفلة تسيطر عليهم ده في قول الله عز وجل فطال عليهم الأمد قالوا يعني غفلوا فجعل فجعلت القسوة في قلوبهم ك- غفلوا عن ربنا سبحانه وتعالى بعد ما كان ليك ورد قرآن خلاص نسيتي بعد ما زمان كنت أول حاجة تفتحيها الصبح تفتحي إذاعة القرآن الكريم وتسمعي القرآن نسينا وهكذا الحال الغفلة سيطرت على القلب فبتكون النتيجة تضرب القسوة على القلوب بعضهم قال طال الأمل خلاص انت كنت لما بتعصى ربنا زمان دلوقتي اتوب لا دلوقتي ان شاء الله اتوب بعدين ان شاء الله بعدين هعمل بعدين هسوي بعد مش عارف ايه الى اخره طال الامل ده ده والعياذ بالله يؤدي الى قسوه القلب بعضهم قال طال عهدهم قال بعض المفسرين قال في قوله فطال عليهم الامد طال عهدهم عن سماع التوراة والانجيل فضربت القسوه في قلوبهم ما بيسمعش قران ما بيقراش قران طب واحنا اخبارنا ايه زمان كان حالنا مع القران ايه ودلوقتي حالنا مع القران ايه دلوقتي مشغولين قدام القنوات علشان نشوف الاحداث مشغولين على الصفحات علشان نشوف الاحداث وغير ذلك بتكون نتيجه قسوه القلب يبقى اول سبب من الاسباب اللي بتجعل دايما الانسان يصاب والعياذ بالله بقسوة القلب هو نقض العهد مع الله إن الإنسان مننا يترك شيء من أوامر الله سبحانه وتعالى قال الله سبحانه وتعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية لأنه نقض العهد مع ربنا سبحانه وتعالى ومش ربنا خد عليك العهد إنك تحافظ على الصلاة في وقتها وربنا مش أخذ عليك العهد إنك لما تاكل تاكل بالحلال هو ربنا مش أخذ عليك العهد إن يكون لك كل يوم ورد من القرآن تقرأه مش ربنا أخذ عليك العهد إنك تكون طائع ليه كل ما هتأثر في طاعة من الع- من الطاعات بتكون النتيجة إن يض- تضرب هذه القسوة على قلبك من أجل ذلك كان أحد الصالحين وهو الإمام ابن عقيل الحنبلي رحمة الله عليه كان ذات يوم يعظ الناس فنظر إليهم وقد جاءه شاب يشكو قسوة القلب فنظر إلى عموم الناس وقال يا من يشكو قسوة قلبه لعلك ضيعت أو نقضت عهدا مع ربك يا من تشعر بقسوة في قلبك لعلك نقضت عهدك مع ربك أكيد أنت مقصر في طاعة من الطاعات هي بتكون السبب بعد ذلك في, في, في أن القلب يكون يابس قاسي لا خير فيه والعياذ بالله عارفين بالضبط أحبابي عارفين الأرض الأرض اللي هي الطينية بتاعتنا اللي احنا بنزرعها دي الأرض دي لو حطيت عليها المية بتلين جدا قلبك كده نزلت عليه قرآن بيلين جدا حافظت على صلاتك بيلين جدا بيبقى لين طري هين كده قريب ولكن سبحان الله كل ما انت شايل منها المية تلاقيها بقت يابسة وسودة كده و- ولا يخرج منها خير أبدا انت قلبك كده أكيد طالما انك بتشعر بقسوة في قلبك على يقين ان مفيش مية نزلت مفيش مادة للحياة نزلت على التربة دي قلبك نفس الكلام طول ما انت بتبعد عن الطاعة القلب ب- بييبس ييبس ييبس يفضل يقوى يقوى يقوى لحد والعياذ بالله كما قال الله عز وجل ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة أو أشد قسوة هو ده الأصل هو ده الأصل خد بالك وانتبه فإذا وجدنا قسوة في قلوبنا فهذا دليل يقين يقين يقين إن الإنسان مننا مقصر في طاعة والتقصير في الطاعة ده هو اللي خلى القلب قاسي أدي واحدة اتنين إيه الأمر التاني اللي بيخلي دايما القلب يق- يقسو من أهم أسباب قسوة القلب ذنوبنا ومعاصينا ذنوبنا ومعاصينا لأن كل يعني عافاني الله وإياكم الذنوب دي لما بتنزل في القلب بتسوده بتضيعه وبتدمره تماما نجد ذلك قال الله سبحانه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون تخيلوا معايا الآن تخيلوا معايا الآن ان القلب ده شيء أبيض جميل شفاف الأصل في قلبك انه يكون كده انه يكون كده ما شاء الله لين رقيق صافي ما يكونش كده ما يكونش زي ده اسود يعني دي بيضة تخيلوا معايا ان هي سوداء ما يكونش اسود واخدين بالنا ليه سبحان الله سبحان الله القلب لما بيعلوه المعصية وبتغلفه المعاصي من كل مكان يجي بقى كده الخشوع يخش ما تلاقيش فيه خشوع عايز يخش مش عارف يخش لأن القلب أصبح حواليه حاجة كده تحجبه عن دخول الطاعة إليه ع- عاملين بالظبط زي إيه زي خزنة من الفولاذ محطوط جواها مثلا آه، أي شيء حد في ايد تقدر تخش تخترق الفولاذ علشان توصل للشيء ده ده لا يمكن هكذا القلب إ- إ- القلب اهو ذنب بقى نقطة سوداء ذنب نقطة سوداء ذنب ذنب ذنب ذنب ذنب النقاط السوداء دي كلها تتحط على القلب كده تقوم مغطية القلب ولو غطت القلب يبقى عليه الران هنا كده يبقى عليه هنا ران الران ده عبارة عن حجاب كده الحجاب يجي كده ال- النور الإيمان نور القرآن نور الخشوع في الصلاة يجي يخش القلب ما يخشش ما يخشش نجد ذلك كان بعضهم يقول إن القلب إذا قلت خطيئته أسرعت دمعته القلب كل ما تكون خطاء الخطايا فيه قليلة سبحان الله تلاقيه دمع فيه سريع لأنه بقى قلب رقيق مش قلب قاسي والعياذ بالله إنما القلب القاسي ده قلب سبحان الله صعب محال ان تلاقي مع القلب القاسي ده دمعة العين بل ممكن مش هقول لكم مع طاعة الله ممكن يكون ميت له ميت عزيز جدا عليه ويجوا يقولوا انا حاسس ان قلبي حجر وعيني متحجرة مفيش اصلا دموع بتنزل من عينيا احفظوها كويس جدا ان القلب اذا قلت خطيئته اسرعت دمعته أس- دمعته بتبقى سريعة جدا فالذنوب دي اشياء سبحان الله يعني يعني ما شاء الله يعني إيه إيه إيه كل ما كان القلب صافي كل ما كان آه، القلب ده محرك لكل الأعضاء في المعاني الخاصة بيها العين تدمع القلب يقشعر ثم تلين جلودهم وقلوبهم لذكر الله يا يا يا ده المعنى اللي احنا عايزين نوصله النهارده يبقى اذا اول شيء بيخلي القلب قاسي نقض العهد مع الله سبحانه وتعالى التقصير في طاعه من الطاعات اتنين كثرة الذنب كثرة الذنب ثلاثة كثرة المخالطة وبخاصة مع أصحاب السوء كل ما الإنسان مننا بيخالط أصحاب السوء أكتر وأصحاب المعاصي أكتر قلبه بيسود علشان كده كتير جدا جدا من شباب من شبابنا لما قعدت معاهم قعده وبدات اسالهم انتوا في ظنكم القسوه اللي اصابت قلوبنا من بعد الثوره اصابت قلوبنا ليه؟ اصابت قلوبنا ليه؟ فبعضهم قال احنا قعدنا قدام القنوات كتير جدا وخلطنا المتبرجات و- والعاريات و- واللي بتتكلم بكلام سيء وخلطنا مجموعة أخرى من ال- من المذيعين في برامج التوك شو برضه اللي لسانهم سليط و- وبيغلطوا في الإسلاميين وبيغلطوا في الدين و- خلطتوا الناس دول خلاص شوفوا قلوبكم إيه اللي هيحصل لها والله يا أحبابي والله يا أحبابي بيقعدوا بالساعتين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة وسبعة وعشرة وعشر ساعات قدام التلفزيون قدام من قناة لقناة ومن قناة لقناة كل ده وسط البرامج بقى فاصل إعلاني وتشوف بقى العراية في ال... في ال... أنت متوقع قلبك إيه اللي هيحصل له بعد ده متوقع قلبك إيه اللي يحصل له بعد ده زمان قلبك كان لما يشوف واحدة متبرجة كده ينكر دلوقتي خلاص عادي مفيش مشكلة وبتبحلق وعينيك قد كده ليه؟ ما هو القلب بقى قاسي لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا ما عادش اصلا بينكر المناظر دي زمان كنت لما تسمع كده اي حاجة جنبك فيها موسيقى تلاقيك انت اتخذت كده ايام ما كان القلب حي انما انت قاعد مع ناس الموسيقى في برامجهم وفي مسلسلاتهم وافلامهم ال 24 ساعة بتكون نتيجة ان قلبك بيقسو ان قلبك بيقسو يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن غلظ القلوب غلظ القلوب في أهل الإبل إذا كان معاشرة الإبل بتخلي القلب قاسي إذا كانت معاشرة الإبل بتخلي القلب قاسي فما بالك بإنسان قلبه قاسي أصلا أنت قاعد معاه ال 24 ساعة يا ترى الوضع هيكون إيه؟ الوضع هيكون إيه؟ كان ابن عباس رحمة الله عليه يقول إياك وصاحب القلب القاسي اوعى تمشي معاه اوعى في يوم من الايام تقرب منه فما بالك بانسان اصلا محارب لدين الله عز وجل فما بالك بانسان اصلا معادي للفكره الاسلاميه اصلا فما بالك بانسان كاره للدين انت متوقع لما تفضل قاعد معاه ال 24 ساعه متوقع ايه متوقع ايه فمخالطة أصحاب السوء والعياذ بالله مخالطة أصحاب الفساد والعياذ بالله سبت مجالس العلم بتاعت زمان فسبحان الله قلبك راح منك قلبك راح منك النهاردة المشايخ بيقولوا ليه النهاردة المساجد ما عادش زي الأول احنا أيام أمن الدولة كان بيبقى الأخ جاي المسجد وداخل المسجد وعارف عارف إن الواد بتاع أمن الدولة قاعد قدام الباب وهو خارج يقول له خد ياض هات البطاقة بتاعتك وتعالى قابل الباشا بكرة وتلاقي الأخوة رايحين مع ذلك عارف ان هو يتعمل له ملف ومستقبله ممكن يضيع بسبب الملف ده ومع ذلك الأخوة كانت حريصة على مجالس العلم كانت حريصة على مجالس العلم دلوقتي بعد ما ربنا من علينا بهذا الخير ومن علينا بهذا الانطلاق احنا نترك مجالس العلم هي دي المشكلة وهي دي الأزمة اللي احنا بنعاني منها الآن يا إخواني ده يذكرني بسبب نزول قول الله عز وجل ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق سبب نزول الآية دي سبب نزول الآية دي آه، آه، كما قال كما روى ابن المبارك وعبد الرزاق وابن المنذر عن الأعمش أنه قال لما قدم المهاجرون على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة الصحابة في المكة كانوا في قمة الإذاء وفي قمة الشدة هنصورها كده مرحلة ما كان قبل سقوط أمن الدولة أيام ما كان أمن الدولة ماسك المساجد وماسك الأخوة ومبهدل الأخوة ممكن الأخ يتاخد يترمى أسبوعين ثلاثة علشان حضر درس علم أو يترفد من شغله عشان حضر درس علم ومع ذلك كانوا بيحضروا تخيل معايا لما قدم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعدما تركوا مكة وتوجهوا إلى المدينة أصابوا رغدا من العيش أصابوا رغدا من العيش و و و- فع- ف- ففترت قلوبهم عن طاعة الله عز وجل فعاتبهم الله بهذه الآية لأن هو كان زمان في مكة قلبه قريب جدا من ربنا سبحانه وتعالى جاء المدينة بقى الرغد والسعة و- والكلام ده ففتر عن الطاعة فتروا عن العبادة فقلوبهم بعدت شوية فربنا قال لهم خدوا بالكم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق وروى ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان قال أخذوا بشيء من المزاح لما أتوا المدينة ده هم لما جم المدينة بدأوا يهزروا فعاتبهم الله بهذه الآية شوفوا التربية كيف كان الله يربي أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم لا خد بالك انت مش في وقت الشدة كنت قريب قوي من ربنا ولما ربنا فتح ليك انك تترك لا هتترك قلبك هيقسو عايز تكون كده فعلى طول نزلت الآية تربية تربية وده المراد الآن ده اللي احنا عايزينه الآن يا إخواني يا ريت المقطع ده ينتشر في كل مكان الصحابة رضوان الله عليهم لما هاجروا من مكة وراحوا المدينة أصابتهم الراحة ورغد العيش قعدوا فتروا عاتبهم الله لا لا لا م- المؤمن مش كده خدوا بالكم خدوا بالكم وخدوا بالكم ان اللي عمل كده كان أهل الكتاب من قبلكم ولما عملوا كده قلوبهم قست انتوا يا مهاجرين انتوا يا أنصار تحبون أن تكونوا بهذه الصورة ساعتها قالوا لا بلى يا رب ابن عمر كان إذا قرأ هذه الآية ألم يأن للذين أمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله قال بلى يا رب آن آن يا رب فهذا عتاب من الله عز وجل تعالوا شوفوا حلنا الآن وشوفوا الآية دي مع وضعنا الآن وضعنا الآن فين الأخوة اللي كانوا بيحضروا الدروس فين راحوا فين ليه المشايخ النهاردة أوقفت بعض الدروس ليه ليه الأخوة عندهم نفور لا خدوا بالكم بقى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله أنا ممكن أشتد على إخواني الشباب الآن وعلى أخواتي بس صدقوني صدقوني ده منهج ده منهج لازم يكون واضح ولابد ان احنا نستفيد من اخطاء من كان قبلنا المهاجرين هنا اخطاوا خطا فتروا لما شافوا الرغد ربنا قال لهم لا المؤمن مش كده المؤمن مش كده فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون دول أهل الكتاب يا مهاجرين تحب تكونوا كده قالوا لا لا يا رب بلى أنا يا رب بلى أنا يا رب من النهاردة نراعي قلوبنا من جديد من النهاردة زي ما الصحابة خدوا القرار بعد نزول الآية خد انت القرار النهاردة بعد هذا الدرس خد انت القرار من النهاردة ارجع تاني لدروس العلم زي ما كنت ارجع تاني لطلب العلم زي ما كنت ارجع تاني لمجالس الوعظ زي ما كنت ارجع تاني لدعوتك زي ما كنت سيبك من امور السياسة بقى سيبك من امور السياسة في ناس واقفين على ثغر السياسة يشيلوه احنا ناس دعوة احنا ام الدعوة نجتهد في الدعوة واحنا عندنا من كفانا امر السياسة في ناس ان شاء الله نحسبها من اهل الخير وفينا على امر السياسة خلاص احنا بقى نرجع مكاننا تاني احنا نرجع مت- مكاننا تاني لما مقاتل بن حيان يقول اخذوا بشيء من المزاح بدأوا يهزروا لا اقف خد بالك خد بالك قلوبك هتقسو انا ما قلتش دلوقتي ان هم قعدوا يشوفوا قنوات محاربه لدين الله ما قلتش ان هم قاعدين 12 ساعه قدام الفيسبوك ما قلتش النهارده ان هم قاعدين في معصيه الله لا لا لا لا ده بيهزروا بس وربنا عاتبهم في كده قال لهم خدوا بالكم قلوبكم هتروح منكم وسبحان الله روى ابن ابي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس ان قال ابن عباس استبطأ قلوب المهاجرين فعاتبهم قلوب المهاجرين كانت في مكه خلاف القلوب اللي كانت موجودة في المدينة فلما هذه القلوب تغيرت على القلوب اللي كانت موجودة في المدينة عاتبهم الله انت ليه ما اهتمتش بقلبك زي ما كنت مهتم بيه زمان خد بالك هذا عتاب من الله سبحانه وتعالى عتاب من الله سبحانه وتعالى فالأمر الأول الأمر الأول ناخد بالنا كده واحد نقض العهد سبب لقسوة القلب تركك لطاعة ت- يقسو قلبك اتنين المعاصي يقسو قلبك ثلاثة البع... أصحاب السوء والعياذ بالله أصحاب القلوب القاسية معاشرة ومخالطة أصحاب القلوب القاسية دي أكتر حاجة تخلي القلب يقسو أكتر حاجة تخلي القلب يقسو الأمر اللي بعد ذلك كثرة الكلام وكثرة الأكل وكثرة مخالطة الناس بغير بغير حق واحد متخيل النهاردة أخ من الأخوة آه، بياكل كتير هينام كتير الأخ ينام الساعة 11 بالليل يوم 12 الصبح قاعد نص اليوم نايم نص اليوم نايم تخيل النهاردة عندي موتور عربية ما بيشتغلش موتور عربية ما بيشتغلش إيه اللي بيحصل هيبوظ آه، آه، النهاردة عندك تليفون وسايب فيه البطارية بتاعته وسبته ما بتشتغلهوش إيه اللي بيحصل آه، البطارية بتملح بتملح يعني ما بتشتغلش نفس الكلام قلبك قلبك لو في أكل كتير في نوم كتير في مخالطة الأساس كتير قلبك هيقسو حتما ولا بد لازم تاخد بالك من هذا الكلام لازم تاخد بالك من هذا الكلام ايه كمان ايه كمان من من الاشياء اللي بتخلي قلب الانسان يقسو من الامور اللي بتخلي قلب الانسان يقسو جدا انشغاله بالدنيا وتركه ونسيانه للاخره عارفين زي ايه زي الحديث ذكرته لكم زمان ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله لا يبغض من كان حمارا بالنهار جيفه بالليل ايه حمار بالنهار جيفه بالليل عالم بامر الاخره عالم بامر الدنيا جاهل بامر الاخره عارفين زي ايه يعني واحد صنايعي وطبعا في ناس منهم أفاضل كتير بفضل الله عز وجل واحد صنايعي تلاقيه من 8 الصبح قايم ودى الأولاد المدرسة وطلع فتح ال- الدكان بتاعه أو ال- الورشة بتاعته شغل القرآن ورش المية وفطر قعد يشتغل ساعة 9 بالليل قفل الورشة راجع طبعا ميت بعد دق وخبط ورزع وبهدلة من 8 الصبح ل 9 بالليل راجع ميت أول حاجة عملها دخل أكل ونام دخل أكل ونام بس ايه الوضع هنا الوضع هنا ده طول النهار زي ما النبي قال حمار بالنهار وبالليل تلاقيه نايم صوت الشخير بتاعه جايب اخر الشارع جيفة بالليل ما هو من شدة التعب عشان يقدر يقاوم اليوم التاني ده يقسي القلب لان القلب ما جالهوش اي مادة من مواد حياته فالقلب بيقسو هنا زي مثلا واحد صاحب شركات مثلا وربنا يوسع عليهم ومنهم افاضل من الس- النهارده آه، في الشركه مثلا من 8 الصبح لحد الظهر وبعد كده يطلع على المصنع اللي الشركه بتاخد المنتجات بتاعته لحد الساعه آه، آه، 5 6 وبعد كده ينزل يقعد مع الموردين والمستوردين وبتوع مش عارف ايه ومكتب مش عارف ايه لحد الساعه 8 بالليل وبعد كده مش عارف طالع يقعد مع زمايله علشان يسوق لحد الساعه 12 بالليل ويروح البيت ينام حمار بالنهار جيفة بالليل أقبل بقلبه كلية على الدنيا بتكون النتيجة ده قلبه بيقسو ليه؟ لأن القلب لم يجد مادة الحياة بتاعته القلب لم يجد مادة الحياة إقبال على الدنيا إقبال على الدنيا إقبال على الدنيا بيضيع قلبه بيقسو منه القلب وهو لا يشعر زي شاب من الشباب قاعد ال 24 ساعة قدام الفيسبوك وده قال وده عاد والحزب ده هيقاطع والحزب ده هيخش والحزب ده بيشتم في الحزب ده والحزب ده بيتكلم على الحزب ده انشغل بأمور الدنيا انشغل بأمور الدنيا طب أين الآخرة في قلبك مفيش كل سنة وانت طيب على هذا القلب كل سنة وانت طيب على هذا القلب يبقى إذا هذه الأصول الخمسة هي من أهم الأسباب التي تجعل القلب والعياذ بالله عليه هذه القسوة طيب إزاي أعالج قلبي إزاي أعالج قلبي إذا كان بهذه القسوة لازم أولا تقدر إن في مرض طب إيه علامات المرض واحد جمود العين دي أثار المرض على جسدك واحد جمود العين العين ما بتتحركش العين ما بتبكيش العين في أشد المواقف ما فيش فيه دمعة بتنزل الناس كلها في رمضان بتبكي ومنهارة في الأرض وانت مش هنا انت فاضي تاني خالص جمود العين حاسس ب- بجمود في عينك اتنين ضعف تأثير الوعظ على القلب زمان كنت بتسمع الشريط من هنا تسمع في حاجة جديدة تطلع تطبق دلوقتي خلاص ما ما بتطبقش إذا كنت بتسمع أصلا جمود العين ثلاثة استمراء المعصية استمراء المعصية ودي من أخطر أخطر عقوبات قسوة القلب إن القلب لما بيقسو المعصية عنده بقت عادي زمان كان يجي بين ايدين الشيخ ويعيط يبكي ليه يا ابني مالك انا نفسي اغض بصري ومش عارف ايه ويبكي دلوقتي عادي عادي خالص وايه المشكله ان ان انا اطلق البصر ويجادل زمان الحاجه اللي كانت زمان زمان عنده بالنسبه له كبيره من الكبائر موبقه من الموبقات دلوقتي هو اللي بيدعو لها دلوقتي هو اللي بيدعو لها زمان لما كان بيحارب حرام ان تكون في علاقه بين ولد وبنت النهارده هو عامل علاقات مع البنات يقول لك دي دعوه دي دعوه يا شيخ طب ده انت زمان كنت بتقول على دي موبقه من الموبقات و- وفتنه وما احطش نفسي في الفتنه دلوقتي استمرأ المعصيه استمرأ المعصية كان زمان لو حد في الكلية كده يعني لو في واحدة في الكلية جت وقفته وتقوله لو سمحت آه، آه، بيترعش بيترعش دلوقتي هو متخصص بنات في الجامعة متخصص في كده فمن آثار قسوة القلب استمراء المعصية من آثار قسوة القلب استثقال الطاعة استثقال الطاعة الطاعة بقت تقيلة جدا يجي يمسك المصحف مش قادر يقرأ يجي عايز يصلي مش قادر يصلي نفسه يعمل طاعة مش عارف تقيلة عليه القلب قاسي طيب إذا كان الأمر بهذا الحد أنا عايز أغير بقى عايز إن شاء الله عايز إن شاء الله ربنا يديني الأصل إن أنا أعالج بيه بقى قسوة قلب عايز أشيل القسوة دي أشيلها بقى تماما أعمل إيه أول حاجة أول حاجة ادعو واصبر ادعو واصبر قلبك بيدين ربنا فادعيه انه يرزقك قلب خاشع ويجنبك القلب القاسي الذي لا يخشع دي اول حاجه عندي دي اهم حاجه قلوبنا بين ايدين ربنا واكتر حاجه تنجي القلب من قسوته كثره الدعاء ولازم نصبر لازم نصبر على العلاج انا اروح لدكتور يديني روشته كده في علبه فيها ثلاث شرايط كل شريط فيه 20 حبايه آه، وخد الحبوب دي كلها 60 حبايه وبعد ما تخلص تعالى لسه تعبان عيد الدواء تاني لسه تعبان عيد الدواء ثلاث مره عيد الدواء تا- عيد رابع وخامس لحد ما ربنا يجيب الشفاء احنا محتاجين نصبر زي ما المريض ده بيصبر على علاج بيقعد سنه واثنين وثلاثه واربعه في العلاج لازم نصبر برضه على علاج قسوة القلب طب ازاي نعالج قسوة قلوبنا واحد اول امر ازاي ننجو من قسوة القلب واحد قرب قلبك من الذكر الذكر دي كلمة عامة قرب قلبك من قراءة القرآن ارجع تاني اسمع قرآن ارجع تاني مجالس علم ارجع تاني آه، آه، اقرأ قرآن ارجع تاني اذكر ربنا ارجع تاني لمجالس الوعظ ارجع تاني آه، آه، يقول المعلى بن زياد آه، قيل للحسن جاء رجل الحسن فقال له يا أبا سعيد أشكو قسوة قلبي حس إن قلبي فيه قسوة جامدة جدا ماذا أصنع؟ قال ادنه من الذكر قربه من الذكر وقال وهب بن الوردي والله لم نجد شيئا أرق لهذه القلوب من قراءة القرآن لمن تدبره أقوى حاجة تزيل القسوة دي اللي على القلب أقوى حاجة تزيل القسوة قرب قلبك من الذكر قرب قلبك من قراءة القرآن يقول عرباض بن سارية وعظنا يا رسول الله موعظة بليغة زرفت منها العيون وجلت منها القلوب وجلت منها قرب قلبك من مجالس الذكر طيب معانا اتصال طيب السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي حضرتك بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ونفعنا الله بعلمكم آمين ممكن يا أقول رب.
حاجة اتفضلي عايزة أقول بفضل الله لا يأتي النور الرباني إلا عن قلب سليم صالح و- وعلى قدر سلامته وصلاحه يكون النور ولن يكون لنا القلوب إلا باتباع من كان من المؤمنين رؤوف عليه رحيم الصلاة صلى والسلام.
الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام ولكي يكون المسلم قائدا فلا يكون إلا بمحرك حق حقيقي ناتج عن تدبر وعمل باتباع القرآن وسنة العدنان صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام.
وصبر على الطاعات قبل الابتلاءات حتى تكون البشر والعطايا من رب البرايا ومنها حلاوة الإيمان فهي وربي المحرك والوقود والطاقة والبنزين لمزيد من الطاعات والصبر والصمود على الابتلاءات والشبهات والعمل لبناء وتعمير البلاد لكي يكون حسن الاستخلاف كما أبرنا رب العباد ولنا في الحبيب صلى الله عليه وسلم وأصحابه القدوة الحسنة ولم لا وقال الحبيب عنهم لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد صحابتي ولا نصيفهم فهم بفضل الله قمم شامخات لا نقترب منها إلا بعلو الهمم وشق الأنفس واقتفاء آثارهم والاقتداء بهم فقط لكي نقترب لكي نقترب لا أن نكون مثلهم ما شاء الله جزاكم الله خيرا ربنا يبارك في حضرتك يا رب جزاكم الله خيرا فمن أول الأمور اللي ربنا سبحانه وتعالى كده يزيل بها قسوة القلب وكان ابن القلب كان ابن القيم رحمة الله عليه يقول إن من أقوى الأمور التي تزيل القسوة من على القلب هي كثرة الذكر قرب قلبك قوي من ذكر ربنا سبحانه وتعالى كان يحيى بن معاذ وإبراهيم الخواص رحمة الله عليهما يقولان دواء القلب في خمسة دواء قسوة القلب في خمسة اكتبوهم وانشروهم دواء قسوة القلب في خمسة واحد قراءة القرآن بالتفكر ادنه من الذكر زي ما الحسن البصري كان يقول قراءة القرآن بالتفكر وخلاء البطن كثرة الصيام وخلاء البطن وقيام الليل والتضرع عند السحر الدعاء في جوف الليل والتضرع عند السحر ومجالسة الصالحين فالأمر الأول أكثر من الذكر اتنين اتنين أكثر من ذكر الموت أكتر حاجة تخلي القلب كده ربنا يحيي القلب ويزيل قسوته الإكثار من ذكر الموت النبي صلى الله عليه وسلم كان قال ذلك لما قال ألا إني قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها ليه يا رسول الله قال فإنها ترقق القلب ترقق القلب وتدمع العين وتذكر بالآخرة إنك قلبك ده هيرق قوي قوي هيلين خالص بكثرة ذكر الموت من أجل ذلك لما جاء رجل إلى الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه فقال له يا إمام كيف يرق قلبي قال ادخل المقبرة خش المقابر وشوف أحوال الناس واسأل عن حالهم يا ترى هم أخبارهم إيه جوه الآن روضة من روضات الجنة ولا حفرة من حفر النيران إيه وجاءت امرأة إلى عائشة رضي الله عنها فقالت يا أم المؤمنين أشكو قسوة قلبي أنا جاي أشكلك من أسوة قلبي فقالت لها أكثري ذكر الموت يرق قلبك وتد و و وتقدرين على حاجتك فمرت أيام وعادت إليها تشكرها على هذه النصيحة البالغة كثر ذكر الموت أنت مش قادر تتذكر الموت خش مستشفى خش مستشفى وشوف المرضى وشوف الناس اللي عندها مشاكل مرضية علشان تتذكر الموت كان سعيد بن جبير يقول والله لو فارق ذكر الموت قلوبنا ساعة لماتت هو كان بيقولوا كده ده القلب لو ذكر الموت فرقه ساعة يموت وكان محمد بن صالح التمار يقول رأيت صفوان بن سليم يدخل المقبرة ويجلس إلى قبر ويبكي بكاء شديدا فقلت لعله واحد من أهله ثم قابلته في اليوم التالي فوجدته إلى مقبرة أخرى يبكي بكاء شديدا فقلت لعله واحد من أهله قال محمد بن صالح فقابلت محمد بن المنكدر فذكرت له حال صفوان بن سليم وكيف أنه يبكي على أقاربه بكاء شديدا فقال تبا لك يا محمد إنك لا تدري هذا كلهم إخوانه كل الناس دي قرايبه وأصحابه وإخوانه آه ماشي ولكنه رجل يحرك قلبه بذكر الموت واحد راح قعد جنب المقبرة وظل يبكي ولكنه رجل يحرق قلب قلبه بذكر الموت كلما عرضت له قسوة كلما عرضت له قسوة آه كثرة ذكر الموت كثرة الدعاء كثرة قيام الليل قرب من الصالحين كثرة الصيام كلها أمور بإذن الله بها يزيل الله سبحانه وتعالى قسوة القلوب يذيب الله عز وجل بها قسوة القلوب أسأل الله سبحانه وتعالى أنه يزيل قسوة قلوبنا وأن يجعل هذه القلوب قلوب لينة قلوب رقيقة قلوب صافية قريبة منه سبحانه وتعالى وأرجو إن شاء الله بإذن الله يعني أن الإنسان مننا ياخد الحلقة النهاردة يفرغها كده ويشوف الأصول العملية اللي فيها ويحاول كده يسأل أنا أخبار قلبي إيه ولو حس أن قلبه فيه مشكلة يبدأ بسرعة في العلاج وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت قلوبنا على دينه وأن يهدي قلوبنا لما فيه الخير والصلاح لنا في الدنيا والآخرة وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
كن في حياتك قائدا كن في حياتك قائدا حتى تسود على العدا حتى تسود على العدا والشرع نبراس لنا لله تبقى